من له حسن لسامع فيسمع المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي بالأنبرويت بالعباسية يقدم لكم إذا ألقاها قداسة البابا شنود الثالث يوم الأربعاء أول ديسمبر سنة 2004 وهي عن لا تجعل رقعة جديدة على ثوب عتيق
للكنائم
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الاحد امين عايز اتامل معاكم في ايه من الايات وردت في الاناجيل الثلاثه الاولى في متى 9 16 وفي مرقس 2 21 وفي لوقا 5 36 ربنا يسوع المسيح بيقول ايه؟ لا تجعل رقعة جديدة على ثوب عتيق لا تجعل ايه رقعة جديدة على ثوب عتيق وقال الكلام ده في وقت سألوه سألوا فيه اليهود على ليه سألوا تلاميذه ليه آه، ما بيصوموش التلاميذ بتوع المسيح زي ما التانيين بيصوموا ايه الحكاية دي لا تجعل رقعة جديدة على ثوب عتيق الثوب العتيق ده هو الانسان العتيق الانسان الذي لم يتجدد بعد كما يقول الكتاب في تيتوس 3 5 بغسيل بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس وزي ما ورد في روميا 6 ان في المعمودية بيصلب الانسان العتيق لكن الانسان اللي الشخص اللي الانسان العتيق موجود فيه الطباع الشريرة القديمة الصعبة موجودة فيه ده ما يقدرش يحط رقعة جديدة على هذا الثوب العتيق لازم يكون جديد على جديد مش رقعة جديدة على حاجة ايه قديمة ممكن الثوب العتيق يكون الثوب اللي فيه محبة العالم ومحبة الخطية ومحبة المادة أو الذات أو السلطة محبة السلطة والذات هنا ونفتكر ايه اللي قاله الكتاب المقدس في سفر اشعياء اصحاح واحد اللي ربنا ما قبلش فيه رقعة جديدة على ثوب عتيق قال لهم ايه بيقول اوله اسمعي ايتها السماوات واصغي ايضا ايتها الارض لان الرب يتكلم ربيت بنين ونشاتهم اما هم فعصوا علي وبعدين بيقول لهم ايه لماذا لي كثرة ذبائحكم واتخمت من محرقات حينما تأتون تظهرون أمامي من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري يعني بيوتي لا تعود تأتون إلي بتقدمة باطلة البخور هو مكرهة لي رأس الشهر والسبت ونداء المحفل لست أطيق الإثم والاعتكاف رؤوس شهوركم وأعيادكم أبغضتها نفسي صارت علي ثقلا مللت حملها فحين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع أيديكم ملآنة دما بيقول للناس دول اللي أيديهم ملآنة دم أيديهم ملآنة دم بيقول لهم إيه لازمة الذبائح اللي أنتوا جايبينها إيه لازمة المحرقات إيه لازمة الطقوس الدينية دي والاهتمام برأس الشهر والاهتمام بالأعياد والاهتمام بالبخور مللت حملها ليه؟ لأنها رقعة دينية على ثوب ملوث بالدم بالخطية لا يريد ربنا ايه رقعة جديدة مظهر من مظاهر الدين على قلب مملوء بالخطية بيقول حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع أيديكم ملآنة دما زي ما بيقول في موضع آخر صلاة الأشرار مكرهة للرب هو ربنا عايز الصلاح من قلب نقي لكن أيدي مملوءة بالدم واقفة تصلي صلاة غير مقبولة دي تورينا حتى أمثلة أخرى يعني مثل الفريسي في قصة الفريسي والعشار مملوء من البر الذاتي والشعور بالفخر والانتفاخ ودينونة الآخرين وقف يقول له أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس ولا مثل هذا العشار أنا بصوم يومين في الأسبوع وأعشر جميع أموالي ربنا قال له لا هذه الرقعة الجديدة اللي من من الصوم ومن الصلاة غير مقبولة أمامي لأنك أنت إنسان مملوء بالكبرياء مملوء بإدانة الآخرين عايز الصلاة تنبع من قلب فيه روحانية وفيه محبة الله وفيه محبة الناس من الحاجات اللي العجيب ايضا في هذا المجال واحد زي يهوذا اخذ رقعة جديدة هي ايه ان يمشي مع تلاميذ المسيح كواحد منكم يبقى واحد من الاثنى عشر على انسان عتيق قلب مملوء بالخيانة ومملوء بمحبة المال وبسرقة ما في الصندوق بتاع المسيح ولكن في رقعة بيتميز بيها رقعة جديدة انه من تلاميذ المسيح بل كان احد الذين ارسلوا وكانوا أخ- اخرجوا شياطين ايضا ورجعوا للمسيح يقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك قال لهم لا تفرحوا بهذا رقعة جديدة مظهر من المظاهر الروحية مثبتة في ثوب عتيق بعيد عن ربنا بعيد عن ربنا مثال هذا الأمر أيضا حنانيا وسفيرة اللي وردت سيرتهم في سفر أعمال الرسل إصحاح خمسة كانوا بيحبوا المال وما عندهمش مانع انهم يكذبوا علشان ياخدوا فلوس لكن لقوا ان غالبية الناس زي ما ورد ف- في الاعمال الاصحاح اربعة ان كل الذين عندهم املاك كانوا بيبيعوها ويأتوا باثمانها ويضعوها تحت اقدام الرسل فحتى ياخدوا الرقعة الرقعة الجديدة دي انهم يبقوا من الناس الخيرين اللي بيبيعوا اموالهم ويضعوها تحت اقدام الرسل وفعلا باعوا وحجزوا جزء من المال وجم قدموا لبطرس الرسول هو ده الثمن اللي بعته بيه ايوه حكم عليهم حكم عليهم بالموت قال لهم انتوا بتكذبوا على الروح القدس ناس بيكذبوا على الروح القدس هم ياخدوا مصدر انهم بيبيعوا اموالهم وبيقدموها للرسل رقعة جديدة موضوعة على ثوب عتيق مظهر من مظاهر الروحانية وهي في الحقيقة آه، بعيدة عن ربنا موجودة مثبتة على ثوب عتيق دي زي واحد اسمه سمعان الفريسي أراد أن يأخذ منظر مظهرا روحيا كويس أن يدعو المسيح إلى بيته لكن هو من من جوه ما بيحبش المسيح هو من جوه عايز يشوف المسيح ده ويرقبه ويتصيد له غلطة ويشوفه يمكن يمسك عليه الغلطة تفرح قلبه من جوه تفرح قلب الفريسي فدعاه إلى بيته دون أن يدعوه إلى قلبه مظهر المسيح في بيته رقعة جديدة راجل من الناس الأبرار اللي بيدعو المسيح في بيته يقول لك المسيح المعلم العظيم جه بيتنا وفيما كان المسيح موجودا في بيته وجات المرأة الخاطئة اللي بللت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها قال هذا الرجل الفريسي في قلبه لو كان هذا الإنسان نبيا لعرف ما ه- من حالة ما هذه المرأة وما حالها إنها لخاطئة مش ممكن ده يكون بتاع ربنا المرأة دي تبقى بالشكل ده تمس عشان كده كشف السيد المسيح كشف الرقعة الجديدة اللي بيحطها على الثوب العتيق وقال له يا سمعان عندي كلمة أقولها لك قال له قل يا معلم قال له إنسان كان له مدينان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50 وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا فأيهما يحبه الأكثر قال له اللي سامحه بالأكثر قال له أهي المرأة دي أنا سامحتها بالأكثر عشان كده بتحب أكتر منك ده أنا دخلت بيتك لم تقبلني ولم تغسل إلى آخره وقعد يوري له أخطاءه الموجودة اللي أراد أن يغطيها برقعة جديدة يضعها على هذا الثوب العتيق من القلب الوحش دي تذكرنا برضو بأي واحد ياخد يعمل صداقة مع إنسان وهو من جوه ما بيحبوش من بره رقعة جديدة الحب والكلام اللطيف وجايز رسالة كلها عاطفة وجايز وجايز وهو من جوه ما بيحبوش إنما كلمات العاطفة دي عبارة عن رقعة جديدة موضوعة على إيه؟ على ثوب عتيق أو مثلا انسان لا بيحب الخدمة ولا بيحب البخدومين ولا بيحب ملكوت الله ومع ذلك يبقى خادم في الكنيسة رقعة جديدة فلان خادم وياخد شهرة الخادم ولكن موجود على ثوب عتيق على انسان مهلهل من جوه ما فيهوش لا محبة ربنا ولا محبة الناس أو مثلا أقول هذا وأرجو أن يعذرني الرجل البار اللي هقول المثل بتاعه هو رجل بار يعني بار لوط لوط اخذ منظر من بره انه ماشي مع ابينا ابراهيم اب الاباء اللي دعاه الله وقال له تكون بركه واباركك وابارك مباركيك ومن جوه بيحب الارض المعشبه من اجل محبته الارض المعشبه ترك ابراهيم وراح ارض السادوم ليه يا حبيبي حتى الرقعة القديمة الرقعة الجديدة اللي جبتها ضيعتها في السكة ودخلت أرض سأدوم وبيقول عنه بطرس الرسول أن الرجل البار كان يعذب نفسه كل يوم بمناظر الأشرار طب وليه تعذب نفسك كل يوم بمناظر الأشرار؟ فين عشرة إبراهيم وعشرة الخيمة والمسبح بتوع إبراهيم دي من أمثلة الروح الجديدة اللي توضع على ثوب عتيق الإنسان بيروح يعترف بس بيعترف وبيتناول وهو ما عندوش توبة من جوه بدليل انه بعد ما بيعترف وبعد ما بيتناول بيمارس نفس الخطايا مرة اخرى ويرجع يعترف بيها مرة اخرى لكن الاعتراف بالنسبة له والتناول بالنسبة له عبارة عن رقعة جديدة بيضعها على ثوب العتيق الانسان العتيق موجود زي ما هو لكن واخد مظهريه بالاعتراف ومظهريه بالتناول مش معنى كده انه ما يعترفش او ما يتناولش لكن معناها زي ما قال المسيح نحط حاجه جديده على حاجه جديده لكن ما نحطش رقعه جديده على ثوب عتيق نقي قلبك من جوه نقي قلبك من جوه علشان اعترافك يبقى سليم ما يبقاش باين ما هو الرقه برضه بتبان او واحد يضرب مطانية وما فيهاش انسحاب قلب يقول له انت زعلان مني يا اخ اتفضل يا مطن وقلبه من جوه ما فيهوش لا انسحاق ولا فيه ندم ولا حاجه ابدا علشان كده مره واحد من الاباء سال قال لماذا اضرب المطانيه لاخي ولا يقبلها مني قال له لانك بتضربها من غير اتضاع من غير اتضاع زي تلاقي الرهبان في صلاة الغروب أو صلاة بكر حتى يمروا على بعض أخطيت حللني أخطيت حللني أخطيت سامحني أخطيت حللني أخطيت سامحني وهو في قلبه ما فيش شعور بأنه أخطأ ولا شعور بأنه محتاج للسماح ولا محتاج للحلم لكن أهو رقعة جديدة على ثوب عتيق وجايز يكون زعلان من زميله لكن في صلاة الغروب لازم أقول له أخطيت حللني أخطيت سامحني ولا يكون ليها قيمة ليه؟ لأنها ليست صادرة من قلب جديد تجدد بالروح القدس زي ما بيقول بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس واللي بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم يعني مش بس يبقى التغيير شكلي من بره بس لا ده التغيير الشكل اللي من بره ناتج عن تجديد الذهن من جوه ففي انسجام ما بين الداخل والخارج او زي انسان لم يمت قلبه عن العالم وراح يترهب دي الرهبانة موت عنها العالم يلبس ملابس الرهبنة وقلبه من جوه ما ماتش عن العالم يبقى هي ملابس وياخد رقعة جديدة اسم جديد وثوب اسود جديد ومن جوه مفيش تيجي ازاي دي بلاش احسن تفتكروا بكلمة رمضان بس احنا في الصيام دلوقتي ايه الرقعة الجديدة اللي انت بتحطها في حياتك ان انا صايم وباكل اكل نباتي ويوضبوا لك اكل نباتي ألذ من الاكل الحيواني 100 مرة ولو كانت زوجتك او اختك او ايا كان اللي في البيت بيعمل لك اكل يتفننوا لك في الاكل تمام وانت من جوه تميل الى لذة الطعام وجايز تطلب اعملوه بالصنف الفلاني وبالطريقة الفلانية وفي رقعة جديدة محطوطة من بره هي ايه انا صائم وصائم صوم الميلاد من اوله لو كنت صايم تبقى زاهد في الاكل ما تطلبش انواع معينة ما تلتزش بنوع الطعام لكن تاخد رقعة جديدة على ثوب عتيق امر مش مظبوط من ضمن الاشخاص الذين اخذوا رقعة جديدة على ثوب عتيق شاول الملك اول ملك لبني اسرائيل واول ملك رفضه الله وفارقه روح الله وبغته روح رديء من قبل الرب منظر وطول وعرض واختاروا احسن واحد واخذ المسحة المقدسة اخذ مسحة لكن من جوه لم يكن ممسوحا بالروح من الداخل بنفس خطاياه بنفس خطاياه وخد رقعة تاني برضه انه لما مسح تنبأ ووقف وسط الانبياء بيتنبأ والناس قالوا اشاول ايضا بين الانبياء ايه الرقعة الجديدة دي على ثوب عتيق عشان كده فشل شاول لان دي ما كانتش حاجة من طبيعة قلبه من الداخل كان القلب تعبان وخربان وفزدان واخد مسحة من بره عملت له ايه المسحة كان التبكيت ليه كان التبكيت ليه او زي اي انسان يقف يرتل الالحان ويرتل التسبحة بلا روح وبلا عاطفة لكن قاعد يقول ويقول لحن مظبوط مظبوط مظبوط وهزات اخر تمام رقعة دي حافظ الالحان وحافظ الهزات وبيقولها تمام تمام تمام لكن قلب من جوه انسان عتيق اللي زي ده ما بيستفدش من التسبيحة ولا من اللحن ولا من اللحن ليه لانها عبارة عن رقعة جديدة على ثوب عتيق او شماس يلبس دنيا بيضة ويرشمها له الكاهن ويخش بيها الهيكل وهو لا يحترم المذبح ويمكن يضحك جوه الهيكل او يتكلم او ينشغل عن الصلاة امال ايه الهدوم البيضة دي التي ترمز الى النقاوة رخى جديدة على الثوب العتيق احنا عايزين الانسان يبقى من جوه جديد ومن بره له نفس الشكل الجديد لا يكون كالقبور المبيضة من الخارج ومن الداخل أزمنة رقعة من بره قبور مبيضة من الخارج وفي الداخل عظام نتنه او واحد يشتغل بخدمة الفقراء ويعطي وفي نفس الوقت ما عندوش حنو على الفقراء ولا عطف عليهم ولا محبة ليهم ولا احترام ليهم وجايز يزهقهم على بال ما يعطيهم المنحة يقول الجدع ده محتاج يا عم من قال لك انه محتال لا انا خبير بالمحتالين طب ما دام خبير بالمحتالين اللي مسكك خدمة الفقراء لكن المظهر من بره خدمة وعطاء وجايز عطاء بالسحتوت عارفين يعني ايه سحتوت؟ ما يهمش وفي نفس الوقت القلب ما فيهوش عطس ربنا يقول له انا اريد قلبك اريد محبتك مش مجرد انك انت شخص بتعطي لا شخص تحب فتعطي وتحترم الفقير وتعطيه في غير تعالي كل دي عبارة عن رقعة جديدة توضع على أثواب عتيقة مفروض الإنسان يكون جديد من بره وجديد من جوه اتفضل يا أستاذ.